انت تقطع عليه ورجليه ربنا هيقطع خبره بس انت ما تدعيش ما ضيعت حسناتك بالدعاء عليه لان انت لما تدعي عليه واحد ظلمك واحد ظلم مراته قعدت تدعي عليه يجيك ويحب فيك 70 مثلا او العكس او العكس قعدت تدعي عليه خلاص ربنا استجاب الدعاء ليه قال للمظلوم ايه وعزتي وجلالي لانصرنك ولو ايه ولو بعد حين النصر غير ما دام ربنا نصره خلاص يبقى اداله ايه؟ اداله حقه امال اثقل شيء يوضع في الميزان جرعة غيظ يتجرعها المؤمن وهو قادر على انسابها يا سلام شوف الرسول قال لا جرعة لانها دواء لانها, لأنها صعبة مش سهلة جرعة غيظ يتجرعها المؤمن وهو قادر ان ايه؟ ان يطيح فيه سبحان الله ان يطيح فيه ولذلك العفو عند المغفره لكن اعرابي جه من اليمن قعد سمع خطبه الجمعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فان الحبيب احيانا كان يطلع المنبر يقرا سوره قاف تخيل انت لما تسمع قاف من فم الحبيب شكلها فبعد ما خلص الصلاه وقف الاعراب قال يا رسول الله نعم قال له من سوف يحاسبنا يوم القيامه قال له الله الكريم ها شوف شوف الإجابة الله الإيه؟ ما قالوش الله القهار الله الجبار الله المنتقم عن برضه إيه؟ صفاته وأسماؤه الله الكريم قال لقد أرحتني يا رسول الله إن الكريم إذا قدر عفا وإذا حاسب سامح الكريم لما يقدر إيه؟ يعفو يعفو ولما ولما يحاسب الثاني لكن شوفنا احنا المسرف على نفسه الملويش ولا حسنه طب تعالوا هاتوا دخلوه على النار وهو رايح على النار سيدنا جبريل وقفه قال يا رب يا رب يا جبريل قال هذا عبد من عبادك وربنا عارف كان يداين الناس فيقول لغلمانه ايسروا على المعسر كان بيوزع كان ربنا فتح عليه بفلوس فكان بيوزع على الناس ديون فكان لما يجي ساعات سداد الدين يقول الموظفين بتوعه اللي مش قادر يدفع ابقى ايه سامحوه سيبوه شويه نظرة الى ميسرة الادوه عبدي نعم يا رب أأنت أكرم منا أدخلوه إلى الجنة. آه. لا أكرم من الله ما فيه. أكرم من الله لا كريم إلا الله. اه كريم كريم يا يا على كرم الله وعظمة الله وقدرة الله سبحان الله وده من كرمه انه قال لسيدنا ابراهيم يا ابراهيم على الضيف الكافر اللي كان بياكل عنده طرب سيدنا ابراهيم رفضت ان تضيفه في ملكك ساعة وانا اضيفه في ملكي رغم كفره بي منذ خمسين سنة ها خمسين سنة وهو كافر وهو مفيش اله وربنا بيرزقه مفيش اله وبيرزقه مفيش رب وبيرزقه كريم ولا مش كريم؟ لما توحدوه لا اله الا الله والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما قوام نص نص هنا لا اله سبحان الله والذين لا يدعون مع الله الها اخر التوحيد الخالص التوحيد الخالص كما تحدثنا عنه في اخر الحلقه السابقه الصفه اللي بعدها يا سيدي ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق قتل النفس قلنا ان القتل نوعان نوع مادي ونوع معنوي قتل الخطا قتل الايه القتل العمد ده والعياذ بالله لا جزاء له الا النار يعني من يقتل مؤمنا اه متعمدا فجزاؤه ايه جهنم والعياذ بالله ما فيش لا نقاش في هذا اللي بيقتل الثأر والكلام ده كله لا سبحان الله اللي بيقتل مسلم خطأ عليه دية الدية كام؟ 100000 جنيه اللي واحد خبط واحد بعربية موته يدفع له كام؟ 100000 جنيه طب ما يقدرش أهله يدفعوا لو الأهل التنين لما يموت ويورثوا فيه وتحت الغرامه ما يدفعوش الغرم بالغنم صح ولا الغرم يعني اللي هيورثوا فيه يدفعوا ليه صح ولا لا؟ اللي هيورثه منك يدفعوا لك الا ان يعفو الولي دعاء الخطيب خلاص عفونا عفونا ادام عفى خلاص طيب مش لاقي مئة ألف جنيه يصوم شهرين متتابعين والكلام ده لمين؟ لل- للست اللي أجهضت سواء بأمر جوزها أو بمخها هي أو برأي الطبيب اللي مش مسلم اللي مجرد راحت قالت له بقول لك إيه عندي ثلاث عيال وعندنا أوضة وصالة ومرتب جوزي 60 جنيه فأنت ست خلاص خش على أوضة العمليات ما هو يعني فبتعملوا المقدمة دي ليه؟ عشان خلاص تعمل إقامة هذا حرام وقتل نفس وحد يضحك عليك لأن معذرة السادة العلماء اللي علمونا الفقه ربنا يبارك فيهم ويرحم من مات منهم ويهدي ويميتنا وإياكم على الإسلام من كان على قيد الحياة في منهم مدرسة البيولوجي أو علم ال- الأحياء والكائنات الحية والنمو ونظرية الهدم والبناء لكن دي مسألة بفضل الله يعني در- درسناها وندرسها للطلبة وأولادنا في الجامعة وفي الدراسات العليا الخلية الحية تبدأ منذ التحام الحيوان المنوي بالبويضة منذ التقاء اليوم الأول وبدأ الجنين يتكون من اليوم الأول فهي خلية حية فإنزال هذه الخلية وإجهاضها وقتلها قتل للخلية الحية لأن الولد أو البنت اللي نزل بعد تسع شهور جاي منين؟ جاي من اللحظة الأولى لالتقاء ماء الرجل مع بويضة المرأة فتكون ما يسمى بالزيوت أو الجنين سبحان الله هذا الجنين وصحيح لس- الجنين ليه؟ سميناه جنين ليه؟ لأنه يجن عن الأنظار لا نراه ها لا نراه مش شايفينه فتم ايه كل شيء مستتر اسمه ايه اسمه جن اسمه ايه جن لذلك كل شيء ظاهر اسمه انس كل شيء ضا- ب- ب- مستتر اسمه ايه جن فالجنينه جنينه ليه لان ايه لا نرى ما في داخلها من الاشجار فالجنين اللي في بطن امه ده من اليوم الاول سبحان الله الا بفتوى من طبيب مسلم مسلم مسلم ماهر يعني يكون مع- م- م- م- معروف له مشهود له بالكفاءة مش يبقى دكتور خيلان خرج من كلية الطب وعنده 70 سنة لا يكون دكتور شاطر ناصح مسلم يتقي الله والله يعرضوا عليه القضية إذا كان هلاك على الأم أو هلاك على الجنين أو خطر على الاثنين يبقى إذا إيه ي- ي- زي ما بيقولوا إيه يضحي بالجنين دي ساعتها بفتوى الطبيب المسلم انا مش عايز بعد ما اروح التليفونات انا عارف هتنهال عليا من الستات احنا سيدنا الشيخ قبل ما ربنا يهدينا والله عملنا الحكايه دي اربع مرات عليك 8 اشهر صيام ها عليك 800 الف جنيه انت وجوزك ها مع مع مع يعني مع- هو انتوا شاطرين في قتل الانفس ومش شاطرين في دفع الدية الله ما سبحان الله ولا يقتلون النفس التي خلي بالك من ال- الصوره هنا جابت اولا صفات الايجاب قالت ايه عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما يبيتون لربهم سجدا وقياما الذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما اذا لم فقوا لم يسرفوا ولم يقتروا كان بين ذلك قوام لا يدعون مع الله الها اخر خ- خلي بالك من اول النهي اهو لا يدعون مع الله الها اخر اهل العلم يقولوا ايه بدات الايات اولا بصفات التحلي ثم ختمت بصفات التخلي يعني ايه؟ انا دلوقتي حضراتكم لي- ليكم معايا سنوات فاكيد يعني احنا نطلع بقى التكليف شويه لفوق يعني ايه صفات التحلي ويعني ايه صفات التخلي؟ التحلي بمكارم الاخلاق والتخلي عن ايه؟ عن سيء الاخلاق صح ولا لا؟ يعني التحلي يكون بايه؟ بالصفات الطيبه الاول يمشون على الارض هونا اقاموا الجوله قالوا سلام يقول ربهم سجدا وقياما أه، سبحان يجي لصفات التخلي لا يدعون مع الله الها اخر لا يقتلون نفسا لا يزنون لا إلى ايه اخر الايات اللي ايه الباقيه سبحان الله يبقى الاول دي اسمها صفات الايه التحلي صفات جميله اللهم حلنا بهذه الاخلاق يا رب سبحان الله وبعدين بدا بعد كده صفات الايه التخلي فالقتل نوعان قتل مادي وقتل معنوي انت لما تدخل الكآبة والحزن زي ما قلت قبل كده على اخيك المسلم او على زوجتك او على عيالك والعياذ بالله فقد قتلتهم قد قتلتهم يحاسبك الله يوم القيامة انك قاتل قاتل ولذلك الصراعات اللي في الشغل الصراعات على الكراسي وعلى ال... الواحد يبقى مدير والتاني عايز يبقى عضو مجلس الاداره والتالت مش عارف ايه والصراع وده يضرب في ده وده يبني مش عارف في ده وده ده يترف ده سبحان الله. هذا قتل معنوي قتل معنوي والله عز وجل ينهانا ان نقتل انفسنا وقتل النفس هنا بايه؟ باماتتها عن طاعه الله وباقبالها على معصيه الله والعياذ بالله رب العالمين ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولذلك ما عرفش سبحان الله العظيم المسلم ازاي سبحان الله يعني يعني لا, لا, لا يدرس تاريخ الاسلام ولا يدرس الفقه الاسلامي عشان يعرف ايه الصح وايه الغلط سبعه من اهل اليمن قتلوا واحد في زمن سيدنا عمر عارف سيدنا عمر عمل ايه؟ قتل السبعه قالوا ايه يا امير المؤمنين؟ تقتل سبعه بواحد قال لو اجتمع عليه اهل اليمن لقتلت اهل اليمن جميعا يبقى ال- القانون الوضعي يقول لك ايه لا ده حرم الثاني اللي مش عارف ايه الثاني ده بياخد خمس سنين وده سبع سنين وده عشرة وده تأبيدة وده 13 ايه الكلام التهريج ده كله مع بعضه كله اللي نفذ زي اللي خرب زي اللي حرم زي اللي اللي صمم زي اللي, اللي جاب تاريخ الرد كل اللي شارك في القتل والعياذ بالله رب العالمين ولذلك ولذلك أين يذهب الذين قتلوا علماء المسلمين؟ أين يذهبون من الله؟ يروحوا فين؟ ها؟ فين فين يروحوا فين من الله يوم القيامة؟ سبحان الله من قتل أهل العلم ومن يحملون رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم واللي قتل الضعفاء واللي قتل المساكين واللي قتل الناس الذين لا ناصر لهم إلا الله عز وجل يروحوا فين سبحان الله اللي كان بعد اسبوع واسبوعين وشهر واثنين يقول لك اه ده مات منتحر ده مات منتحر ايه ده راجل حافظ القران يموت منتحر ازاي؟ ازاي يموت منتحر؟ فاهمني مش ممكن ممكن تدخل في الدماء واحد حافظ كتاب الله يموت منتحر برضه مش ممكن واحدة أكبر نعمة ينعم الله بها على العبد أن يعرفه كتابه لم حافظ كتابه مش ممكن أن تهمه ما تدخلش في النافوخ لا ولذلك ما عذب انسان مسلما او عالما او ملتزما الا ولم يمت الا وراء العذاب اكثر الله الذي لا اله الا هو ان كان فيه راجل مدير احد السجون كان بيخلي سبحان الله في الستينات المسلمين الملتزمين والعلماء يمشوا قدامه حاميين ظهرهم وحاطين ايديهم وراه مغلقه في الاغلال الكلبشات سبحان الله وربنا يرزقه بولد الله اراه في الشارع فارى آية الله عز وجل الولد دخل على 30 سنة النهاردة عنده مرض عصبي لا يتزن الا اذا انحنى ووضع يديه خلفه كما تزين تدان زي ما تعمل تعمل في اي شيء في النظرة تبص على محارم الناس ربنا يجيب اللي يبص على محارمك انت تشتري في اعراض الناس ربنا سبحان الله لذلك قال علي كرم الله وجهه في مسألة برضه الاعراض دي عفوا عفوا تعف نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم من يزن في بيت بألفي درهم يزنى به في بيته بغير الدرهم من يزني يزنى به ولو بجداره إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفى من أهل بيتك فاعلم لكن الآية اللي بعدها على طول قال ولا يزنون لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا إيه ولا يزنون والعياذ بالله لأن ساعة ارتكاب المعصية وارتكاب الزنا الإيمان بيغادرك يضللك يبعد عنك لأن لا يزني الزاني عندما يزني أو حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ليه؟ لأن ساعة ما يزني لو كان مؤمن كانش يعمل كده لو كان ولذلك خلي بالك الجوارح فيها مقدمات إن العين لتزني وزناها النظر وإن الأذن لتزني وزناها السمع وإن اللسان ليزني وزناه الكلام وإن اليد لتزني وزناها اللمس وإن الرجل لتزني وزناها المشي إلى ما حرم الله ويطبق على هذا كله أو يكذب الفرج يا إما كده يا إما سبحان الله يا إما يكمل وسبحان الله تكتب عند الله فاحشة وإما لا إله إلا الله فخلي بالك طب تروح فين يا مرتكب الفواحش ها من الله سبحانه وتعالى علشان سبحان الله تعيد الحقوق الى اصحابها هتروح تقول ايه لك اعجب ما اعجب له من مسائل الاغتصاب اللي انتشرت سبحان الله في في السنوات الاخيره في مصر وكانت جديده على مجتمع المسلمين المصري ليه لان اولا هناك اسباب صعبنا امر الحلال فصار امر الحرام ميسورا دي نقطه دي نقطه خرجت بناتنا ونساؤنا عرايا للشوارع فكان مدعاه للشباب المستهتر والمنحرف والرجال الفسقة أن يتعدوا عليهن والذئب يأكل من الغنم الشاردة لكن أنا ساير وغضبان جدا من أولياء الأمور اللي بيطلعوا بناتهم وولادهم بالليل لا لا حتى وإلى إلى المسجد ولا إلى المسجد والله إلا أن تكون مع محرم وقلت لك يوم الجمعة بنتك بتروح الجامعه ما قلتلكش حرام اوديها محتجبه وبتطلع بالليل استناها على الباب والا فانت راع وانت مسؤول عن رعيتك وان حدث لابنتك سوء فانت السبب معلقه برقبتك يوم القيامه اتق الله يا عبد الله ربنا يحفظ بناتنا ونسائنا واهلينا وذوينا من كل سوء ويبعد عن هذا المجتمع كل شر وكل فسق وكل فجور ويجعله مجتمعا امنا مطمئنا بكتابك وسنة حبيبك يا رب العالمين امين يا رب ولا يزنون ولا يزنون ولذلك لما كانت الحدود بتقام كانت المسألة مريحة ليه؟ لأن سبحان الله الحدود لما الحد يقام يغفر له ما قد سلف ال- ال- ال- ال- ال- المحصن المحصن يرجم والغير محصن يجلد ايه للجلدة وبعدين ربنا قال ايه قال يا الولد وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ليه ليه نحفر حفرة ونوقف الزاني نوقف الزانية نضرب سبحان الله في الحجارة لأن أسوأ الميتات عند الله وأعدى أعداء الله يموتون بالحجارة زي قوم لوط زي أصحاب الفيل فأسلامي ي- ي- نفس القضية يرجم يفضل يجيبوا كم حجارة ويجي الإمام أو الع... ال- الإمام المنطقة أو الحاكم ويقول يلا ابتدوا ابتدي سبحان الله لغاية إيه سبحان الله لو فر الزاني من ميدان الرجم لما أعيد إلى الميدان مرة أخرى خلاص اتقوا الحدود إيه اقرأوا الحدود بالشبهات سبحان الله ولذلك سيدنا خالد لما جيء بالغامدية مع ماعز ليرجمان سبحان الله حطوها في الحفره وقعدوا يضربوا يضربوا بالحجاره ففارت نقطه دم من دماغها راحت على مين؟ على بق سيدنا خالد فتاسف قال يا خالد لا تتاسف لقد تابت توبه لو وزعت على اهل المدينه لوسعتهم والروايه الثانيه لو وزعت على اهل الارض لوسعتهم والروايه الثالثه لو وزعت على اهل مكس لوسعتهم اهل مكس اللي هم اصحاب الضرائب مامور الضرائب لو اتوزعت توبتها على بتوع الضرائب كان ايه ربنا يتوب عليهم يبقى بتوع الضرائب يروحوا فين؟ نسال الله أه- هلطشنا مع بتوع الضرائب دلوقتي أه الحديث جاب ايه؟ جاب بتوع الضرائب سبحان الله فالمسلم اريد ان اقول ان لا حد واحد يقام في الارض خير من مطر أربعين سنة فالمسلم سبحان الله يتقي الله إن من- من واجب الناس أن يتوبوا لكن ترك الذنوب أوجب اوجب فاحنا نحجب ستاتنا ونحجب بناتنا ونحجب اخواتنا عشان ن- ال- العيون الشارده والذئاب الجائعه والنفوس ال- ال- ال- المريضه الضعيفه لا تفعلوا ما حرم الله سبحانه وتعالى من انتشر بالفاحشه في قوم واعلنوا بها الفاحشه بتنتشر اطلع كده بيقولوا آه، بيحكوا لنا اخواننا لك المقطم وطريق المعادي ومش عارف حاجات دي ما ظهرت الفاحشه في قوم واعلنوا بها ادخل الجامعه البنت والواد اللي قاعدين على العربيه دي مش خلوه دي خلوه ونص فلو كانت مخطوبه له ما ينفعش يقعد جنبها ولا ينفع يسلم عليها ولا ينفع يوصلها البيت لا ده أصل ده مش غريب ده خطيبها يا ابني كاتب كتابه لا يبقى تتقال على عينك ما يمشيش معاها معذرة في الكلام ما هو بس يعني من اللي احنا فيه سبحان الله ما ظهرت الفاحشة في قوم وأعلنوا بها إلا وأصابهم الله بأمراض لم تكن في سابقهم يجي لك والعياذ بالله يجي للمجتمعات الإذ وفقد المناعة والفشل الكلوي وتطلب الشرايين وأمراض ما أنزل الله بها من سلطان كانوا والدينا وأجدادنا عايشين بالرضا وعايشين بالتقوى وكان الله عز وجل الواحد منهم بياخد كوبايه شاي بليمون ربنا يوفقه يدعكوه بالخل يوم ده الفل سبحان الله تكون 40 فجاه يبقى 37 من فضل الله سبحانه كان يروي يورو الفاتحه يقوم ما, ما شاء الله لا قوه الا بالله لكن من كثرة معاصينا الامراض كثرت والشفاء بقى صعب ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي أمراضنا الظاهرة والباطنة إن ربنا على ما يشاء قدير ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما اثام سوادي في جهنم في حيات وعقارب يسري السم في عروقها سبعين سنة يعني ايه يا رسول الله قال سم الواحدة كمية السم اللي في الوحدة في العقربة او الحية الواحدة اللي في وادي اسام دي والعياذ بالله اقول لك تلدغ مين ومين والعياذ بالله نسأل الله ان يتوب علينا وعليكم فهي معذرة ان احنا في الجنة وبنتكلم الكلام ده لكن المسألة احنا ما- مش قضية انتاج احنا امر ونهي والقرآن مسامي سبحان الله رحمة وعذاب نسأل الله ان يرحمنا واياكم وادي اسام فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل حية او عقرب تدعون قلة من قلل هجر قلة هجر دي عبارة عن إناء زي الصوامع بتاع الغلال رزة تخفض الصاع والمد والمكاييل القديمة وترجمتها إلى المكاييل الحديثة لقيت أن كل عقرب أو كل حية والعياذ بالله فيها كمية من السم 3500 كيلو يعني كم طن؟ 3 طن ونص الحية الواحدة الحية الواحدة جبت لها مين؟ اه اللي بيدعو مع الله إلها آخر اللي بيقتل النفس بغير حق اللي بيرتكب الفواحش اللي ما بيصليش هذا هو واد يستقبل هؤلاء يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا تاب تاب عن ايه عن كل اللي فات ده كله وآمن آمن بإيه آمن بكل ما أنزل الله سبحان الله وعمل عملا صالحا فدول ربنا سبحانه وتعالى ايه يتوبون ايه الى الله متابع ربنا ايه تاب عليهم ومسح لهم ايه مسح لهم الذنوب بتاعتهم هذا يا سيدي. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور يا على شهادة الزور اوعى تفكر زي ما قلت لك قبل كده ان شهادة الزور هي مجرد المحكمة بس قدام القاضي لا تشهد بالحق ولو على نفسك تقول لا انا غلطان ابني غلطان مراتي غلطانه اخويا غلطان اذا كان غلطان فعلا تقول الحق لا تخاف في الله لومة لائم شفت اليهودي دخل على على شريح القاضي في زمن امير المؤمنين علي كرم الله وجهه يا قاضي المسلمين قال له نعم قال له هذا سيف ورثته عن ابائي واجدادي ده مين؟ ده داوود يدعيه امير المؤمنين علي علي بن ابي طالب يقول ده بتا- ده بتاعي قال ائتوني بعلي تعالى الحسن سيدنا علي جه راح مسك السلام عليكم سلم على القاضي هو امير المؤمنين والقاضي اللي راجل تحت ايده صح ولا لا؟ ده كان استقلال القضاء فجلس سيدنا علي بجوار شريح مش واخد باله قال له قم يا ابا الحسن واجلس بجوار خصمك تخيل انت يكون ابن عمك امير شرطه ها شوف النبي نزلت من فوق على جذور رقبتي تحت شوف النبي شوف سيدنا علي قال وامين الش- المهم ربنا ينزل بركتنا ربنا يغلبها وربنا يكرمنا واياه سبحان الله او كان عمك او ابن عمك او قريبك ها بلاش مخبر واد من ابو بلط وجرنان ده اللي بيقف على الباب عندي ده ويشوفني طلعت الساعه كام وجيت الساعه كام ربنا يكرم ها. السلام عليكم واستناني عينك راجع والله بنت امبارح الساعه 1 ونص السلام عليكم عليكم السلام. يا ابني راح من البرد ربنا يبارك فيك. خلاص الامانه رجعت بيتها يعني كنت بعمل انقلاب وجاي والله كان- كنت في بلاء وربنا اللي يعلم والله يا ربنا يفرح بلاء المسلمين ربنا بس سبحانه وتعالى يشفي امراضنا وامراض المسلمين المهم المهم. فسبحان الله العظيم تبص تلاقي اللي له حد هو قاعد جنب اللي بيكتب المحضر والتاني عيني غلبان واقف قول له اسكت انت اعمل انت الله سبحان الله ما تسيبه يتكلم شو التاني يا ابا الحسن قال له نعم قال له اجلس بجواري خصمك حاضر تحب اقول لك عارف بتكلم مين؟ اقف عند حدودك ايه قعد سيدنا علي قال له نعم قال له يا شريح هذا السيف سيف جميل ده اليهودي ما قولك يا امير المؤمنين قال لا هذا السيف سيف شريح بص على السيف قال له ده السيف بتاع سيدنا رسول الله طب ايش وسائل اليهودي يعني بتاع سيدنا علي فعلا أمعك شهود يا أمير المؤمنين؟ قال له نعم. قال له هات. راح طالع جاب الحسن والحسين. قال له سيدي يا شباب أهل الجنة، ها في شاهد أحسن من ده؟ قال له لا تصلح شهادتكما. آه شوف شوف شوف شوف شوف شوف ال- شوف الأمم تبنى إزاي؟ وشوف الأمم تهدم إزاي؟ هي كده تبنى كده وتهدم كده، سبحان الله. لا ليه؟ هل انتم علمتمونا ان الأ- الفرع لا يشهد لاصله؟ ها؟ ولا الاصل لفرعه. ها؟ ما فيها هوى. انا حتى لما احبك قوي ما بنصحش شهادتي لان شهاده المحب مشكوك في امرها. أمعك شهود أخر؟ ها؟ قالوا لا. قال السيف سيف اليهودي البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. قالوا خلاص يا عم هنعمل إيه؟ سيدنا علي راح ماشي لسه وصل للباب اليهودي يا أمير المؤمنين تعال. رجل والراجل بيقول على نفسه بقى رجل يهودي من أهل الذمة يقاضي أمير المؤمنين أمام قاضيه فيقضي القاضي بالحق ليهودي لا ظهر له ولا ناصر امام امير المؤمنين هكذا تقام الامم وهكذا تعيش الدول وانا اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله السيف سيف علي هذه الامم تقام كده وبعدين شريح بقى حب خلاص القضيه انتهت انتهت قال له يا امير المؤمنين اغضبت رايت وجهك رايت وجهك قد اكفهر عندما امرتك ان تجلس بجوار خصمك قال لا ما اكفهر وجهي من هذا امال من ايه قال لانك كنيتني وقلت يا ابا الحسن كيف لا تناديني باسمي فقد فضلتني في مجلس الصلح اقول مش تعلق لان هي قصه حلوه كده من غير تعليق انا لو علقت عليها بوظها خليها حلوه كده وراقيه كده وما شاء الله شوف شوف شوف ازاي قال لا ده انا زعلان بتقول لابو الحسن لا انا ما تقوليش أو ده- انا خاص بتقول اسم فلان المتهم ده اللي بيستند اسمي ف- ولما بعد ما تنتهي ده امير المؤمنين وده الخاص صح ولا لا؟ صلوا على رسول الله عز والذين لا يشهدون الزور قالوا الحق في اي وقت قول الحق في اي وقت لكن رب- الراجل جيب شوف بقى شوف بقى سيدنا عمر شوف برضه تلاميذ الحبيب برضه ها، انا شوف تلاميذ الحبيب حلوين ازاي في واحد يشهد مع واحد فسيدنا عمر قال له تعالى انت تعرفه؟ قال له طبعا عرفته سوي قال له أأنت جاره الأدنى؟ أنت جاره؟ حفظ الحفظ؟ قال له لا قال له أرافقته في سفر قالوا لا أصاهرته أو صاهر منك ما سبتوش بعض حتى بالناس من غير نسب زي العسل وبالنسب ها المهم انت حر بقى صن على شويه الله سبحان الله المهم سبحان الله أب- قال له أعاملته بالدرهم والدينار آه عاملته بالدرهم والدينار المال ثم المال مالا لأنه مال بالناس عن الحق سيدنا علي في الحكم الغوالي بتاعته رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة شوفوا الكلام الحلو ده بيجيبوه منين يا اخويا الكلام ده؟ ما مش عارفين نقول ليه؟ ها؟ اكيد عندهم يعني صله بالله وربنا بينطق ال- يجري الحكم على السنتهم كلام كده يطلع منهم من بقهم كده منمق سبحان الله اللهم الحقنا بهم يا رب قال له لن تجاره ولا نسبته ولا عملت بالدرهم ولا بالدينار ولا سافرت معاه رأيته يطيل الركوع والسجود في المسجد شفته بيصلي كده و... قال له نعم قال له انك لا تعرفه ائتني بمن يعرفه مالناش دعوه الصلاه والصوم ده بينك وبين ربنا ها لكن محك التعامل شوف شوف الحديث اذا اثنى على الرجل جيرانه في الحضر ورفقاؤه في السفر ومعاملوه في الاسواق له انه من اهل الجنه انه من اهل الجنه ثلاثه جارك في البلد في في البيت اللي انت عايش فيه ها ورفيقك في السفر والمتعاملين معاك في السوق دلوقتي التجار يقول لك احنا في السوق طب يا اخويا بتاع السوق انت ربنا يبعدنا عليك عن السوق ها يا بتاع السوق ها السوق ها عنده السوق ها ها كده هو طالع من جوه ها خدتش آه، احكام تلاوه قاف اسمها قاف ها بلاش سوق دي والنبي الله يكرمك آه. اللهم اعنا على السوء يا رب والذين لا يشهدون الزور قول الحق بقى شك- شفنا سيدنا الحبيب لما جه الراجل يشهد قال له تشهد قال له ايوه يا رب العالمين طب تعالى طلعه بره الجامع قال له بص على الشمس بص على الشمس الراجل عليك ايه؟ شغلين قال له اتراها؟ قال له خبر ده أنا من كتر رؤيتها مش قادر افتح قال له على مثلها فاشهد ان كنت شايف الحق زي الشمس كده او كنت شايف الحق زي الشمس كده ف- قال له اعطيني يا رسول الله اه لا انا آه انا اضيع اضيع آه. يقول لك اه انا شفت يا ابني شفته يقول لك اه شفت فين يا ابني؟ سبحان الله يا بس. و- واذا م... والذين لا يشهدون بالزور واذا مروا باللغو مروا كراما يا سلام ده بنسمع لغو كده كلام مش حلو في حد كده لانه كبير المسلم كبير مش صغير سبحان الله المؤمن كده له له قيمه له احترام حتى لما يدخل في المكان ده انت احيانا احيانا لما تتقي الله الناس تعمل لك حساب حتى سبحان الله شوف هو لابس دبله دهب قد كده ولا خاتم دهب قد كده قد كده وعارفك انك من بتوع بتوع الجامع اللي بيصلوا ورا السيقان اول ما يشوفك يروح مخبي ايده وراه ازيك ازيك صحتك بقى ايه ده بقى؟ لا ابدا مكشوف منك مكشوف منك طب يعني تكشف مني انا ها وما تخجلش من الله سبحانه آه. واذا مروا باللغو مروا كراما والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما يا الله على الدعوة العظيمة دي ربنا هب لنا من ازواجنا الزوجات او الازواج هنا وهنا أه؟ وذرياتنا الاولاد قرة اعين يعني ايه؟ يعني تقر عيني بطاعة زوجتي وتقر عين زوجتي بايه؟ ب- ب- بأدبي معاها نفس القضية يبقى زوجتك تبقى راضية عنك وانت ايه وانت راضي عنها سبحان الله وتبقى يعني لا اله الا الله مع يعني عايز اقول نقطة الزوجة تستطيع ان تنافق زوجها والنفاق هنا حلال ازاي والزوج يقدر ينافق ايه زوجته نفرض جدلا انت ما بتستريحش من سايبك لكن عارف لو انت وصلت حماتك واخت مراتك واخ مراتك ها مراتك تحبك قوي طب يا اخي نافقهم نافق مراتك في الحته دي اعمل انك ما البوس ايد حماتك ولا تبوس ايد مراتك ليه؟ لان اذا رضيت حماتك ها اطاعت مراتك ها اه على الرضا كله خد لكن ت- تعادي حلف شمال الاطلنطي تبقى تروح في توكر ها لا بلاش دخول الاحلاف في بيتك خليك بعيد عن الاحلاف الاحلاف اتحلت كلها الحمد لله فخليك انت مع يعني ايه ال- سبحان الله لانك تعامل النفخي ليه ليه لان انا مكلف يعني بصلة المسلمين والمسلمون رحم طرق الباب على معاوية وهو منهم رجل الحاج بيقول له انت مين؟ قال له انا اخو امير المؤمنين قال الله زياد قال له انا مش زياد قال الله هو امير المؤمنين له قال له اخ انا ما اعرفوش دخل يا امير المؤمنين اخوك بالباب قال له زياد قال له لا يا امير المؤمنين قال الله طب هاته دخلوه ما توحدوه لا لا لا لا السلام عليك يا امير المؤمنين عليك السلام ورحمه الله وبركاته انا اخوك بص فيه كده عمره ما شافه قال له من لدن من؟ يعني مين ابوه وابوه؟ قال له من لدن ادم قال اه رحم مقطوعه يكون اول من يصلها ان شاء الله الرحم دي اتقطعت من زمان سبحان الله وانا شوف شوف شوف ال يقول له انا اخوك اه ابن- ابونا ادم ولا لا؟ يبقى اخوك ولا مش اخوك؟ وانما المؤمنون ايه؟ هو انت عايز يعني اخوة بالعكس والله اخوة الدين اقوى من اخوة النسب والدم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذري اذا تدعي بهدايه مراتب والست تدعي بهدايه جزء وذريتنا هب لنا من ازواجنا وذري قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اجعلنا مين؟ قل يا رب كراجل خليني امام في الخير قدوة في الخير وخلي مراتي قدوة في الخير وخلي اولادي قدوة في الخير يبقى رب زي ما ربنا قال لسيدنا موسى وسيدنا هو اجعلوا بيوتكم ايه قبلة خلي البيوت بتاعتكم قبلة مش الناس تصلي عليها كأنها كعبة لا وانما قبلة يعني ايه يأتم الناس بطريقة اهلها في المعيشة يعني يبقى بيت كده ايه كله بركة كله نعمة إن الله إذا أحب قوما أهل بيت يعني أنزل عليهم الرزق واللين وإذا غضب الله على أهل بيت نزع منهم الرزق واللين مش في جيران رزق بتسمع صويط ودوشة طول اليوم والراجل يشتم والست تسب والعيال تسقط وفي بيوت تقول الله جيراننا دول دايما ما عندهمش عيال وبص عنده أربعة خمسة ولكن إيه؟ أدب إيه؟ وأخلاق إيه؟ اللهم اهد لنا ذرياتنا يا رب العالمين والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما كل دول يحصل لهم ايه اولئك يجزون الغرفة بما صبروا بما صبروا كل ده عايز ايه عايز صبر من اول يمشون على الارض هونا لغايه ما بيدعي لزوجته والزوجه بتدعي لزوجها والذريه بان يكون للمتقين امام وان يكون قره عين دول كلهم يجزون الغرفه بما صبروا. العربي يقول على الغرفه اللي هي احسن اوضه في البيت اللي هي بعرف العصر اوضه الصالون اللي محد مقفوله دايما عشان لما يجي ضيف فجاه يبقى ايه تتفتح له ويدخل يقعد فيها دي اسمها الايه؟ الغرفه بس دي الغرفه اللي انت عاملها حته شويه خشب تقول ده قرو وده زن وده مزكي وده حبيبي وده مضغوط وده تسم وده ورق ها لكن الغرفه اللي عملها ربنا بقى الله الله اكبر اللهم لا تحرمنا من سكن الغرفات يا رب العالمين ها لانه في الغرفات امنون امن في الغرفه وقال كذا غرفه غرفه بس الغرفه ايه؟ قال يا رسول الله كام الغرفه؟ الصحابه عايشين في خيام كده وبيوت قد كده اه سبحان الله آه. الغرفه دي قد ايه؟ قال من باب مصراع بابها مصراع بابها يعني ايه؟ الحلق بتاع الباب الحلق عارف الحلق بتاع الباب؟ ابو 70 سم اللي عندك اللي بتدخل فيه بجنبك سبحان الله المصراع ما بين صنعاء اليمن الى بكره الشام ياه الباب بس ده باب الايه؟ باب السكن بتاعك امال السكن من جوه يبقى شكله ايه؟ ده بقى موضوع شوف ربنا عن الذل كل اللي بتشوفه في الدنيا من الناس هيعوضك خير بس تتقي الله اللهم اجعلنا من الصابرين اولئك يجزون الغرفه بما صبروا ويلقون فيها تحيه وسلاما تحيه من من؟ من الله وسلاما من من من؟ من الله ومن الملائكه ومن الحور العين ومن الغلمان الذين اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما الله عز وجل جعل هذا هو المستقر وهذا هو المقام في هذا المكان العظيم دي صفات لبعض من سكان الجنة ودول عباد الرحمن ان شاء الله في الخمس دقائق الباقية ان شاء الله عندنا حديثين كده ان شاء الله باذن الله ن- برضه ن- ن- ن- ندردش مع بعض فيهم عشان يبقى الصورة كملت ويبقى احنا وقفنا عند ايه عند نقطة معينة اللهم يعني علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا يا رب العالمين دلوقتي انت في الدنيا احيانا تكسل عن عمل المعروف تحت عنوان ايه يا عم بقول لك ايه احنا بنعمل معروف والناس بترد علينا بالغلط صح ولا لا بس لا نقول لك لا نقول لك لا ليه لان اهل المعروف في الدنيا هم اهل المعروف في الاخره يعني اللي بيعملوا معروف في الدنيا ربنا يعمل فيهم معروف يوم القيامه بالله عليك في معروف اكتر من اللي يدخلك الجنه يا سلام بس امتى لما تعمل معروف في الناس لما تعمل معروف في الناس ورأينا الصحابة الثلاثة أبو بكر وعمر والعباس فإن الحبيب صالح اليوم قاعدين على عتبة باب رسول الله اليوم بيتدردشوا والله يا مؤمن لو دخلت في أي مجلس المصريين هم يعني دلوقتي سبحان الله دول بيتكلموا في ايه؟ يعني في ايه؟ في اللحمه اللي غليت وفي الرز اللي مش لاقيينه وب- والدروس الخصوصيه والمستشفى بس مش حد بيتكلم في خير ابدا اسمع بقى فيما تتحدثون يا سيدنا الحبيب بيسال قال ابو بكر نتحدث في المعروف يا رسول الله كان بيتكلموا بيتكلموا في الايه؟ في المعروف ما هو ما هو اهل المعروف دول هم عباد الرحمن برضه ما- يعني ملحقه بعباد الرحمن اهل المعروف ها؟ وماذا قلتم؟ ابو بكر قال انا قلت خير المعروف خير المعروف ستره معنى المعروف ايه؟ الستر مش أ- افتح في الجرايد عملت كذا لا وانت يا عمر قال له وانا قلت خير المعروف تصغيره يعني ما بيقول ده بارك الله فيك يا عم احنا عملنا حاجه ابدا والله ده اقل الواجب يعني يصغر الايه المعروف مش يهول العمليه وانت يا عباس فقال انا قلت خير المعروف تعجيله اللي عايز يعمل خير ايه يعمله اه اسمع بقى كلام الحبيب المعروف فيه الثلاثة المعروف فيه الثلاثة إن شكرته جملته وإن صغرته عظمته وإن عجلته همته لما تستر المعروف تجمله ده جميل ولما تصغر المعروف يبقى انت عظمته ولما سبحان الله العظيم تعجل بالمعروف يبقى انت ايه بتشعر بالهناءة من صنعت فيه معروفا تعال الاهل المعروف بقى قال فيهم صلى الله عليه وسلم اهل المعروف في الدنيا هم اهل المعروف في الاخرة قيل وكيف ذلك يا رسول الله قال اذا كان يوم القيامة جمع الله اهل المعروف فقال قد غفرت لكم على ما كان فيكم وصفحت عنكم عبادي فهبوا هبوا ما شئتم للجنة بأهلها اللي عايزين تدخلوه الجنة دخلوه يا الله شوف بقى المعروف اهو جه هنا بقى ساعتها انت بقى لو كنت قريب من بتاع المعروف ده فلان لدرجة ان صاحب المعروف يقول له ايه يقول له انا عملت فيك معروف مرة يقول له عملت ايه يقول له مرة جيت عندي كنت عطله تسقيني تقيتك يا خبر ده معروف اه معروف الركعة سيدنا الحبيب هل من أطعم أخيه من أطعم أخاه قطعة حلواء حاجة مسكرة ها هل صرف الله عنه مرارة في يوم القيامة مش حاجة تضيع عند الله مش حاجة تضيع عند الله سبحان الله لا إله إلا الله طيب. والدال على الخير كفاعله والدل على الشر ايه كفاعله ومن سره ان تنفس كربته وان تستجاب دعوته فليسر على معسر او ليدعو له فان الله يحب اغاثة اللهفان ان الله يحب اغاثة اللهفان ايها الاخوة الكرام لهذا ال- ال- الوقت والموقف نتوقف قليلا وشكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله قبل ان نغادر هذا المكان لسه حضراتكم هقول ثلاث كلمات ان شاء الله الكلمة الأولى إن شاء الله إحنا يوم الجمعة القادمة في مسجد محمود في جامعة الدول العربية بإذن الله. إن شاء الله نكون من أهل الدنيا، الاثنين القادم والجمعة اللي بعدها يعني دعواتكم لنا فأنا إن شاء الله على سفر إلى أوروبا إن شاء الله لعلاج ابني ودعواتكم له ولأبناء المسلمين بالشفاء ولمرضى المسلمين جميعا بالشفاء. باذن الله ان كنا من اهل الدنيا سوف اعود بعد الجمعه القادمه ان كنا من اهل الدنيا فان التقيت بكم مره اخرى فلا تنسون من الدعو- الدعوات وان كان هذا هو اللقاء الاخير فلا تنسونا ايضا من الدعوات جزيتم عنا خيرا واشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته